بسم الله الرحمن الرحيم هذه حلقة فضفضة الرابعة والسبعون بعد المئة موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم ما زال النبي يعم ما زال النبي يعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبه وبرا النسمه اني احبكم في الله واسال الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا احبتي في الله كيف حالكم مع الله حقيقي انا خايف ازعل اخوتي بتوع فضفضه ليه معكم مشوار طويل مية كم وسبعين 174 هذه حلقة فضفضة الرابعة والسبعون بعد المئة التقيت بيكم 174 جمعة 174 جمعة فضل الله عز وجل ونعمته ولكن المشاعر والأحاسيس حين تلتقي الوجوه وتتصافح الأيادي الموضوع مختلف لذلك اسمحوا لي إخوة فضفضة أسأل الله أن يجمعني بكم في الجنة وكم دعوت لكم أن يجمعنا الله في سوق الجنة لأراكم وألامسكم واسمحوا لي في البداية أن أشكر أهل الصعيد شكر واجب معلش كان ربنا أكرمنا الخميس في قوس والجمعة خطبة الجمعة في الأقصر وقد وجدت اكراما وحفاوه وكثافه حضور واهتمام ويعني ما لا استطيع وصفه فلا املك الا ان اشكرهم جميعا كل من تعاون واعان بشكرهم شكر جزيل يعني عاجز عن الشكر اسال الله عز وجل ان يجزيكم الخير الجزاء ثم اعرج فاقول اللهم لك الحمد وحدك ولك الشكر وحدك والنعمة والمنة والفضل منك وحدك أن فتحت لنا هذه الأبواب ويسرت لنا هذه السبل وأوصلتنا إلى إخواننا لنراهم بأعيننا ولنرى أبناء لنا لم نرهم من قبل وهم أعز عندنا من من أعز أحبابنا ومن أعز أولادنا وأبنائنا واكتشفنا أن لنا أبناء لم نكن نعرفهم ولم نكن نشعر بهم سبحان الله العظيم مين كان يتخيل أن في الصعيد في هذا الجو الملائكي الذي عشناه ليلة الجمعة في مركز شباب قوس يعني سبحان الله العظيم الشاهد ايه انا بس مش عايز احكي قد ما انا عايز اشكر واقول ان انا ممتن ما استاهلش وانتم ناس كرام فجزاكم الله خيرا ولنا وعود بلقاءات كثيرة في بقية محافظات الصعيد جميعا بإذن الله تعالى نبدأ بها وبقول محافظات وجه البحري انتوا شبعتوا مننا من زمان كل سنة طيبين بقى خلينا ندخل في فضفضة إخوتي أنا أحبكم في الله تعالوا إلى فضفضة ربنا ولك الحمد ولك النعمة ولك المنة والفضل رب اجعلنا في كفالتك وضمانتك رب اغمرنا بحبك وحنانك رب اكتنفنا ببرك وعطفك ولطفك وامتنانك رب اجعلنا في كفالتك وضمانك رب اكتنفنا ببرك بين عطفك ولطفك وامتنانك ادخلنا اللهم في رحمتك ورضوانك افض علينا يا كريم من فتوحاتك امنحنا قوة منك لخدمة دينك اللهم استعملنا في خدمة الدين حتى تستنفذ خدمتك كل طاقتنا اللهم انصر بنا دينك واستعملنا في حراسة شريعة نبيك يا رب لنا إليك رجاء فلا تخيب فيك رجاءنا اجعل تغيير الأحوال إلى أحسن حال يا رب أحبنا وارض عنا واسترنا واعف عنا آمين يا حي يا قيوم إخوتي أنا أحبكم في الله مع النبي وما زال النبي يعمل ما زال النبي يعمل في الدعوة لا يكل ولا يمل أهو الواحد كده دلوقتي ضاع كل التعب لما تتذكر قد إيه النبي كان بيشتغل وقد إيه النبي كان بيبذل وقد إيه النبي كان بيتحرك وقد ايه النبي كان بيسافر وقد ايه النبي ك... وكان الامر معاناه معاناه سفره زي ال 800 كيلو دول كانت تاخد شهر رايح جاي لذلك نقول ان كل متاعب الدعاة بعد النبي هباء لا شيء هتروح فين من سيدنا النبي ولذلك قال الله له ولا تمنن تستكثر بينما أرد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل وسمع الردود آه بدأ يدعو الأفراد ذكرنا سويد بن الصامت وإياس بن معاذ وكان أجمل حاجة في قصة سيدنا سويد وسيدنا إياس أنهم أسلموا وماتوا أسلموا ثم مات على الإسلام من قريب اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به ثم دعا أبا ذر الغفاري وختمنا بقصة أبي ذر وبقي معنا شخصية أخرى من الشخصيات التي دعاها النبي صلى الله عليه وسلم وكان وكان لإسلامه وكان لإسلامه أكبر الأثر فقد أسلمت بإسلامه قبيلة وده اللي عايزين نتعلمه انت التزم بالتزامك مين ولا بالتزامك طفشت ناس كتير سيدنا الطفيل ابن عمرو الدوسي كان رجلا شريفا شاعرا لبيبا رئيس قبيلة دوس وكانت لقبيلته إمارة أو شبه إمارة في بعض نواحي اليمن كان رجلا شريفا لبيبا شاعرا أميرا لقبيلة كبيرة في اليمن قبيلة دوس قدم مكة في العام الحادي عشر من النبوة استقبله المشركون من أهل مكة قبل وصوله إليها وبذلوا له أجل تحية وأكرم تقدير آه قلت لكم قبل كده واتكلمنا ان في ناس من مصلحتهم ان يستمر الشر وان يدوم الشر في ناس كده لهم مصلحة في ان يدوم الشرك لمجرد الشرك واخرون صراحة يعني هم يحبون الشر للشر زي الساحر في قصة أصحاب الأخدود قال ايتني بغلام ايتني بغلام أعلمه السحر يكون لك من بعدي أنت يا ساحر هتموت وتذهب إلى الجحيم أنت عايز السحر يستمر بعديك ليه؟ أنت لو كنت بتعمل في السحر وأنت م... وأنت عايش عشان تكسب من الملك اللي أنت بتسحر له لكن بعد ما تموت عايز السحر يستمر ليه والملك يفضل يسحر ليه اهو كده في ناس بتحب الشر للشر لمجرد الشر يعني هو عايز يأذي فلان ليه هو كده عايز يأذيه وخلاص لمجرد الأذى عياذا بالله اللهم إنا نعوذ بك من شرار خلقك فالشاهد أنه كانت طائفة من أهل مكة يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم حقدا وحسدا لأنه صار نبيا قال كده حتى تحازينا بالركب فقالوا منا نبي قال احنا احنا وبني هاشم كده بقينا قصاد بعض ويقولوا لنا منا نبي طب احنا نجيب نبي منين احنا كمان فحقد وحسد ده كانت طائفة كانت طائفة أخرى تتربح على الشرك اللي كانت مكة في قيادة الشرك في الجزيرة العربية كلها كلهم لها تبع في العقيدة وكانت بتورد لهم أصنام هبل واللات والعزة وكانت بتتربح من اتيان هؤلاء المشركين إلى مكة في إعطائهم بيوتها وإعطائهم ثيابهم لأن العرب لما كانوا المشركين لما كانوا بييجوا يحجوا كانوا يقولون لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها فيلقون ثيابهم ويأخذون ثياب أهل مكة يطوفون بها أو يطوف بعضهم عراه إن لم يكن له مال يؤجر به ثياب من ثياب أهل مكة فالشاهد أن هؤلاء كانوا شغالين بقى في الصد عن النبي وسبحان الملك آه هؤلاء الذين كانوا يصدون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعملهم الله للدعوة إلى الإسلام لأنهم زي ما قابلوا كده الطفيل بن عمرو الدوسي قالوا له أنت هتدخل تلاقي واحد كذاب اوعى تسمع منه حاجة فبالفضول البشري قال لك طب ما أسمع فكأنهم هم الذين قدموا هذا أنا بقول إن احنا بنعيش في مرحلة طيبة من مراحل الدعوة من فضل الله علينا ومن رحمته بنا جل جلاله ومن لطفه بنا أن هيأ الأسباب لهذا الفتح فلله الحمد والمنة والنعمة والفضل التشويش على الدعوة السلفية في طوال الأيام السابقة فرصة للدعاء على هذا المنهج كتاب السنة فهم سلف الأمة لتصحيح الصورة وخصوصا أن حدة ال أن حدة ال الهجمة الشرسة خفت سبحان الله العظيم معلش خلينا اقول اللطيفة دي ان احنا واحنا مسافرين على الطيارة كان في وفد سياحي فقلت لل قلت لل للم... لا ل... اه ل... اللي كانت المشرفه بتاع الوفد السياحي قلت لها قولي لهم ان احنا مش متطرفين ولا ارهابيين واسال الله ان يهديهم للاسلام بدون ارهاب ولا اي شيء هذا هو الاسلام وهذا اسلامنا لا نرهب احدا ولا نكره احدا ولا نؤذي احدا ولا نضر احدا وبلغت الرساله ان كان في حد مستعمل الاسلاميين كفزاعه يخوف بيهم الدنيا وكان حد من مصلحته ان تدوم الازمات وان تكس وان يكسر فعلا الارهاب هكذا كان مشركو اهل مكه كان مشركو اهل مكه لقوا الطفيل فقالوا يا طفيل انت قدمت بلادنا وهذا الرجل الذي بين اظهرنا قد اعضل بنا قالوا قال له عم قالوا له عامل لنا مشكله وقد فرق جماعتنا وشتت امرنا وانما قوله كالسحر والله يعني سبحان الله العظيم قالوا وانما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وابيه وبين الرجل واخيه وبين الرجل وزوجه وانا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا فلا تكلمه ولا تسمعن منه شيئا وانا نخشى عليك دي دايما دعوى كل مؤذي الشيطان المؤذي الأكبر قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى بعده فرعون الشيطان التالي قال قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد كما ذكر ربنا عنه ذكر ربنا عنه أنه قال انه خايف من سيدنا موسى انه يفسد في الارض دايما كده قالوا له احنا خايفين عليك وعلى قومك فاوعى تسمع منه يقول طفيل فوالله ما زالوا يؤنبونني ما زالوا بي حتى اجمعت الا اسمع منه شيئا ولا اكلمه حتى حشوت اذني حين غدوت الى المسجد كرسفا الكرسي في القطن قال رحت جايب حته قطن وحطيتها في وداني عشان وحطيتها في وداني حته قطن وحطيتها في وداني عشان ما اسمعش منه لو اتكلم ما اسمعوش فرقا خوفا من ان يبلغني شيء من قولي سبحان الله العظيم شفت الراجل وصل لدرجه خوفه من النبي لدرجه خوفه من انه يسمع لان ربنا قال انما يستجيب الذين يسمعون لو سمعونا لو سمعوا منهجنا منا بيدعوا علينا يقول بيقولوا كذا احنا قلنا طب اثبت عليا ان انا قلت لا لا لو الناس لو سمعت منا المنهج وبرضه عشان من من نقول الحق ان احيانا يقطع جمل لا اسمع منهجي على بعضه اسمع منهجي كله متكامل عشان تتضح لك الرؤية من جميع الجوانب يقول طفيل فغدوت إلى المسجد صبحت الصبح رايح المسجد فإذا هو قائم يصلي عند الكعبة الله حين يريد أن يهدي يسبب الأسباب ويسخر من شاء كيف شاء فالرجل راح فوجئ ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي قدامه فأبى فقمت قريبا منه قدرا بيطوف وجي يقف جت وقفته جنب سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله كلام سيدنا النبي خرم القطن يا دي أحمد يا سعيد دخل جوه ودانه قال فسمعت كلام حسنا فقلت في نفسي وسكل أمي يعني وسكل أمي دي كلمة كانت تقولها العرب بس يعني احنا في زماننا كل بلد لها كلمة يعني بس زي عندنا كده في الفلاحين لما يقول يعني يا لهوي يا دي النيلة كده يعني ما يعني وسكل أمي والله إني رجل لبيب شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول فإن كان حسنا قبلته وإن كان قبيحا تركته قال, قال إيه اللي أنا بعمله ده أنا راجل بفهم وبميز والكلام ده أنا قلته في الحلقة اللي فاتت إن في بعض الصحفيين بيفهم وبيميز بس للأسف ما سمعش مننا يعني هو كل اللي سمعه سمعوا الردود على الدعاة والردود على الإسلاميين والعيب على الإسلاميين النهاردة للأسف الشديد أنا آسف إن أنا أقول كده أن أكثر ثقافة أمثال هؤلاء والشباب آه كليبات مقتطفات مقاطع بيسمع مقاطع آه هي دي حياة الفيسبوك مش كده يا ابني آه مقاطع وحتت و... لكن اللي عايز يدرس ويسمع يسمع حاجة على بعضها يفهم توجه عام يعني لما نيجي نتكلم النهارده عن الدعوة السلفية لابد ان يتقري فيها كتب ويناقش فيها دعاء وعلماء عشان تفهم الدعوة دي ايه واصولها ايه ومرجعياتها ايه مش كلمتين من هنا وكلمتين من هنا وكلمتين من هنا وتشكل رأي فلذلك بنقول ايه ان الطفيل بن عمرو الدوسي قال ايه قال طب ما انا راجل بفهم ما تيجي اسمع من الراجل ده ونشوف بيقول ايه فما يمنعني ان اسمع من هذا الرجل ما يقول فان كان حسنا قبلته وان كان قبيحا تركته قال فمكثت هو ده بقى التصرف العقل حتى انصرف الى بيته فاتبعته برضه مش هيقعد معاه في وسط اهل مكة فيشوشوا عليه لا مشي ورا سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم حتى اذا دخل بيته دخلت عليه فعرضت عليه قصة مقدمي الى مكة قال له القصة كلها وتخويف الناس اياي وسد الأذن بالكرسف ثم سماع بعض كلامه وقلت له اعرض علي أمرك قل لي بقى انت مين وبتدعو لإيه اعرض علي أمرك قال فعرض علي الإسلام وتلا علي القرآن فوالله ما سمعت قولا قط احسن منه ولا امرا اعدل منه فاسلمت وشهدت شهادة الحق من ساعتي وانا جالس سبحان الملك اخوتي انا احبكم في الله اننا نفتقد الى مثل هذا الانصاف يا ناس من المسلمين ممن اسلموا يعني جلس مع رسول الله جلسه صلى الله عليه وسلم سمع منه القران مره فاسلم وهو جالس يا ترى احنا ما بيحصلش معانا كده ليه بنقعد مع ناس ونقرا عليهم القران ما بيسلموش العيب فينا ولا القرآن هو القرآن ولا العيب في إنصاف الآخر وسرعة استجابته ولا العيب في الفطرة اللي تلوثت وتغيرت وتباينت ولا العيب في إخلاصنا إحنا وقدرتنا على عرض القرآن بالصورة التي تجعل الغير يسلم الكلام ده محتاجين نقشه لنكسب به الناس في الدعوة إلى الإسلام إخوتي قال فقلت يا رسول الله إني مطاع في قومي وراجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام سبحان الله العظيم الإسلام ده نعمة عظيمة جدا ومن مزايا هذه النعمة أن الذي يعتنق الإسلام يحب الإسلام يفهم الإسلام لا يستطيع أن يسكت لا يستطيع أن يسكت آه، احنا بنقول ان احنا بفضل الله عز وجل شغالين في الدعوه بقالنا 30 سنه النهار حاجه و30 في خلال ال 30 سنه دي ضيق علينا كثيرا جدا ممنوع تروح ممنوع تقول ممنوع تعمل ممنوع تتحرك ممنوع ومع ذلك لا يستطيع الانسان ان يسكت لا يستطيع ما يقدرش يسكت اسكت ازاي ما اقدرش وهو شعليلة نار جوايا شعليلة نور جوايا وهو شعليلة آه، حماس و- وحب وعارف لما تكون انت قدامك طعام طيب جدا جدا في غاية المتعة واللذة وشايف ناس قدامك بتاكل تراب يا ناس الاكل اهو ما تقدرش تسيبهم ياكلوا تراب وفي ايدك الاكل ده فتريد ان تهدي الناس الى هذه المعاني حقيقة يعني احيانا الواحد فعلا وهو بيعرف معاني من معاني الاسلام في, في المعاني القلبية يعني لما كنت بقرأ في, منز في منزلة الذوق ذوق التصديق طعم العدا بقيت اقول لازم الناس تسمع الكلام ده لازم الناس تفهم الكلام ده لازم الناس تتذوق الكلام ده لازم الناس تستمتع بالكلام ده يا حسرة اللي عاش حياته ومات من غير ما يدوق ده من غير ما يسعد بده بالمعنى ده يا ما ناس مضيعة نفسها في كل شيء إلا ده يا ريت الناس تنتبه لده هو ده لما الطفيل بن عمرو الدوسي سمع القرآن قال مش ممكن انا راجع لهم راجع لاهلي هقول لهم هدعوهم قال اني مطاع في قومي وراجع اليهم وداعيهم الى الاسلام فادعو الله ان يجعل لي ايه قال له بس انا هقول لهم أنا- انا شفت النبي ممكن اقول لكم حكايه طريفه ولا مفيش داعي مدني قال لي اتفضل ربنا يهديه ويتوب عليه هو نيابه عن الشعب ف... فمره ايام برضو ال- التقفيل على الدعوه آه، رحت قريه من قرى المنوفيه فكنا بنروح كده سكيتي بالراحه صلينا العشاء وقلت كلمة بعد العشاء بعد العشاء راح جاي واحد من الناس الطيبين الفلاحين ال- الأمر دول وراح حاطط ايده في ايدي قال لي تيجي علي تيجي عندي البيت قلت له يا عم انا مروح مش فاضيين بعد كده حد يجيبنا من عندك ولا حاجه فخلينا امشي قال لي عليا الطلاق بالثلاثه لا انت رايح معايا انا لو رحت البيت دلوقتي قلت لهم انا شفت محمد حسين يعقوب يقول عليا مجنون فتيجي معايا البيت حاله اثبات حاله ورحت معاه البيت كنا بالتاوه ومشينا الشاهد ان الطفيل بن عمرو الدوسي يقول لهم انا لو رحت دلوقتي الى دوس وقلت لهم انا شفت محمد ومعاه قران بيقول كذا يقولوا عليا مجنون فاعطيني دليل ادعو الله ان يجعل لي ايه قال فادعو الله ان يجعل لي ايه فدعا وكانت ايته انه لما دنا من قومه جعل الله نورا في وجهه مثل المصباح قال له ادعي ربنا يجعل لي آية لم قال له خلاص ربنا هيجعل لك آية أما تروح بلدك لما وصل للبلد بقى وشه منور زي لمبة كهرباء فخاف فقال يا رب في وجهي أخشى أن يكون مثله هل جعلتها في غير وجهي قال له يا رب يعني لا كده يقولوا عليا ده مسحور ولا حاجة ولا ده سحر أخشى أن يقولوا هذه مثله فتحول النور إلى صوته إلى عصا العصاية بتاعته يرفعها كده لمبة كهرباء كشاف 500 واط سبحان الله العظيم يعني الواحد تعجبوا معايا ان راجل ربنا يؤتيه آية في وجهه يقول له يا رب حاجة تانية يروح ربنا اداله في عصاه ايه ده ده ايه ده ايه ايه اللي بيقول يا رب يديله في نفس اللحظة سبحان الملك الصدق الصدق الاخلاص لا ده هو متعمد شيء هيعكسك ربنا يهديه ويتوب عليه اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد وآله ما تعال يا عم عن شوية قال هلا كانت في غير وجهي فكانت في عصاه لكي لا تكون مثله فدعا أباه وزوجته إلى الإسلام فأسلما وأبطأ عليه قومه في الإسلام فأتى النبي دعا أبوه وزوجته أسلموا قال وجهي على وجوهكم حرام إن لم تسلموا بمحمد الساعة زوجته وأبوه اللي معاه في البيت فأسلموا أسلموا الاثنين بقية البلد قومه قبيلة دوس إمارة أسلموا مش عايزين يسلموا أسلموا مش عايزين يسلموا فرجع إلى النبي فقال يا رسول الله إن دوسا كفرت ربها فادعوا الله على دوس قالوا مش راضيين يسلموا ده عليهم فاتجه النبي الى القبلة ورفع يديه الى السماء وقال اللهم اهد دوسا وات بهم مسلمين فرجع فوجد انهم لما علموا بخروجه يشكيهم الى النبي اسلموا كلهم فرجع فوجدهم مسلمين ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لكن انا عايزك تشوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وحكمة سيدنا النبي ولطف سيدنا النبي وسعة صدر سيدنا النبي وحسن خلق سيدنا النبي ورحمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة يقول له ادعي على دوس يقول اللهم اهدي دوسا وأتي بهم مؤمنين اللهم اهدي الناس للإسلام اللهم اهدي الناس للإسلام اللهم اهدي الناس للإسلام أسلموا ولم يزل بهم حتى هاجر بعد الخندق ومعه ثمانون بيتا من قومه ثمانين عيلة ثمانين عائلة ثمانين بيت ثمانين قبيلة ثمانين فرع في دوس أتى بهم كلهم مسلمين وأبلى في الإسلام بلاء كان نفسي أطول في الكلام عن الطفيل إلا أنني أريد أن أسترسل ولعله سيأتي معنا مرة أخرى أنه قتل شهيدا يوم اليمامة وهو يتشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رضي الله عن الطفيل بن عمرو الدوسي ثم عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على دعوة رجل من اليمن من أزد شنوءة والرسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان يمان والحكمة يمانية اللهم فرج عن أهل اليمن اللهم فرج عن أهل ليبيا اللهم فرج عن أهل الجزائر اللهم فرج عن أهل مصر اللهم فرج عن المسلمين أجمعين في كل أنحاء الأرض اللهم إنا نسألك أن تهلك الظالمين وأن تخرج المسلمين سالمين يا حي يا قيوم نسألك أن تمكن لدينك في الأرض انصر المستضعفين من المؤمنين اللهم آمنا في أوطاننا واجعل أوطان المسلمين كلها سخاء رخاء أمانا سلاما عفوا وعافية يا حي يا قيوم ضماد الأزدي رجل من أزد شنوءة من اليمن وكان راقيا كان راقيا يرقي من الريح كان يرقي من السحر ويرقي من العين ويرقي من آه هذه الأشياء التي تحتاج إلى رقية وكانت عندهم في العرب رقا معروفة رقية النملة ورقية من الريح ورقية كذا ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم فكان ما وجده حسنا أقره وما وجد فيه منكرا أو شركا أو غير ذلك أو كلاما مبهما غير مفهوم رفضه فكان ضماد الأزدي يرقي من هذه الريح قدم مكة فسمع أهل مكة كعادتهم يقولون إن محمدا مجنون فقال لو أني أتيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي قال ما اروح ارقي محمد يمكن ربنا يشفيه ويهديه و... و... و... والناس دي كلها ترتاح فلقيه والناس كتير زي كده سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في مرة كان يعرض النبوة فكشف عن خاتم النبوة عند ناغص كتفه الأيمن هنا كده عند ناغص الكتف عند عظمة الكتف دي كده اه كان كان عند عظمة الكتف بالظبط كده موجود خاتم النبوة خاتم النبوة يعني آه يعني لعله آه يشير اليه آه لو جبت لنا يا دي مداني بسم الله الرحمن الرحيم اللي هناك دي كده كانت حاجة زي كده تقريبا اه كانت تقريبا زي كده يعني ايه اه, آه, آه, آه كانت زي كده على كتف سيدنا النبي بس خلاص صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم كانت على كتف سيدنا النبي حاجه زي كده تقريبا آه زي زر الحجله وعباره عن آه يعني آه كحب العدس حولها شعيرات فكان النبي كان خاتم النبوه ده النبي بيكشفه كده يرمي العبايه فين العبايه اه كان يرمي العبايه كده تقع من على اكتافه كده يبين لهم ايه خاتم النبوه دعوه للناس ففي مره اراني ناس فقال احدهم انا طبيب دعني اعالجها لك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها طبيبها الذي خلقها ما احسن خلق النبي لو واحد تاني يقول له يا عم اقعد طبيب ايه اسكت ادام ما بتعرفش اسكت هو انت لو طبيب كنت فهمت دي ايه لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما احسن خلقه قال له الله هو الطبيب دعها طبيبها الذي خلقها الشاهد ايه ضماد الازي كان زي كده برضه قال لك اروح ارقيه فلقيه فقال يا محمد اني ارقي من هذه الريح فهل لك ان ارقيك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع اذا ان الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاغمض الرجل عينيه وفتح فاه وقال ماذا قلت أعدها علي فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم خطوة الحاجة اللي احنا بنقولها لكم كل جمعة وكل درس إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بال... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فتلفت الرجل ثم نظر إلى السماء وقال أعدها علي قول تاني بس أكيد النبي ما قالوش ادفع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأعادها عليه الثالثة قال أعد علي كلماتك هؤلاء فلقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغنا قاموس البحر شوف الناس اللي بتفهم شوف الناس اللي بتقدر جه بيقول له ارقيك قال له طب اسمع الاول وبعدين ارقي فلما سمعوا كلام سيدنا النبي مش كلام ربنا لان هو عايز جايب كلام من عنده ف... طب اسمع كلام من عندي ودي كانت طريقه سيدنا النبي صلى الله عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم زي ما قلنا لما لقي آه سويد بن الصامت وقال له ماذا عندك سويد بن الصامت قال له عندي حكمه لقمان قال له اسمعني سمع منه وبعدين النبي قال له طب اسمع اذا وسمعوا القران ادم قصاد حكمه لقمان اسمع بقى كلام ربنا لكن لما كان ده بيرقي بلسانه فالرسول قال له بلسانه كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فالرجل لأنه يفهم ويقدر الكلام قدره قال له دي كلام بلغنا قاموس البحر وفي رواية ناعوس البحر يعني وصلوا من هنا لحد وسط البحر انت جايبهم من وسط البحر بلغنا قاموس البحر او قال ناعوس البحر ابسط يدك هات يدك ابايعك على الاسلام فبايعه واسلم من ساعته اسلم وهكذا ايها الاخوه ما زال النبي يعمل صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الافراد ويدعو هؤلاء القبائل ويسير بالدعوة إلى الله في طريقه صلى الله عليه وسلم بين الأمم والأفراد والدعوة بين مد وجزر بين مصدق ومكذب منهم من يقبل ويسلم ويتابع وينصر ومنهم من يرفض ويأبى ولا يرفع بهدي الله رأسا ولكن الدعوة ماضية تتوغل في الآفاق دايما أقول إن الطحالب العائمة لا تعوق السفن الماخرة السفن الكبيرة فيش حاجة بتوقفها تمضي وهكذا الدعوة دعوة الحق تمضي فيش حاجة في الدنيا توقفها تمضي حتى تصل والدعاة أجراء عند الله آه مضت الدعوة كما يتسرب نور الصبح من السماء إلى الأرض فيمحو ظلام الليل ويملأ الدنيا ضياء فبدأ شيء من النور يتسرب تعالوا لنلقي نظرة على مدينتين في أرض الجزيرة في هذا الوقت مكة ويثرب أما مكة فقد عاشت بحبوحة من الحياة أمدا طويلا آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان وترجع هذه البحبوحة والسعة في حياة المكيين إلى عاملين رئيسيين إلى عاملين رئيسين الأول مهارة أهلها التجارية اثنين مكانة الكعبة الدينية عند العرب كلا الأمرين أدر عليها أخلاف الخير فأثرت حتى بطرت وشبعت حتى أتخمت ثم عراها ما يعرو كل, جم كل جماعة تواتيها الحظوظ ويصبغها الترف عرى مكة ما يعرو كل جماعة تواتيها الحظوظ ويصبغها الترف الكبر والقسوة والجحود اخوتي ان من اجمل ما في الجنة الثبات والاستقرار والمداومة ومن أعظم ما في الجنة الرضا هذان المعنيان أعظم ما يمتع إنسانا في الدنيا والآخرة الرضا والاستقرار الرضا الذي لا يفسده طمع ولا بطر قال الله وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا وكنا نحن الوارثين البطر سبحان الله العظيم مكه كان فيها عوامل سعه وترف ولكن دائما السعه والترف اذا داخلهما طمع وبطر يخرج بذلك الى الكبر والقسوه والجحود فتضيع النعم خذوها نصيحه يا اهل الاسلام اخوتي انا احبكم في الله كم منا في نعمة بل في نعم عظيمة تحتاج إلى حفظ وإلى شكر وإلى اعتراف لله بهذه النعم ثم ينسى الإنسان وينسب النعمة إلى نفسه ثم ينسى النعمة ويطلب المزيد ثم إذا أوتي المزيد في طبع الانسان القاسي انه لا يعترف بهذا المزيد فالنفس البشريه تستشرف الى شيء اخر ولا تشبع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل عليه صلى الله عليه وسلم لو كان لابن ادم واديا من ذهب لابتغى له ثانيا ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا فلا يشبع الانسان بطرت مكه بطرت مكه فلما ظهر فيها الاسلام ودعا محمد صلى الله عليه وسلم الى الحق ردت يده واحدقت به وبمن معه وملكها العناد من اول يوم واعلنت ان مركزها عاصمة للوثنية ومجمعا للأصنام ومثابة للحجيج ظنت أن هذا سيزول إن هي استمعت إلى هذا الدين وأمكنته من البقاء حاول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقنع أهل مكة بأن قبولهم للحق لن يحرمهم ذرة من الخير الذي هم فيه بل سيزيد فأبى الظالمون إلا كفورا وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا قال الله أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون النهارده بعض الناس يظنون أن تحكيم الشريعة مجرد قطع الأيدي والأرجل والجلد والرجم لماذا تنظرون إلى الشريعة هكذا ولا تنظرون إلى محاسن الشريعة إقامة الشريعة سيمنع الظالمين من الظلم فتعيش في أمان إقامة الشريعة سيمنع السارقين من النهب فسيرتد الخير على الجميع فستعيش أنت في نعيم سيغدق عليك من خيرات وبركات البلد التي تنهب لو أقيمت الشريعة وستعيش أنت في أمان وستعيش أنت في نعيم ستمنع عن عنك هذه الضرائب الظالمة المفروضة على الجميع التي تغلي أسعار السلع والتي تضر بمصالح الناس والتي تحجم المصانع وتحجم ال ال الأعمال وتحجم المرتبات حتى في, في هذه الضرائب كل هذا مش هنقول إيه تمنع الضرائب ليه نقول لأنها ستعود لا تفرض إلا ضرورة برؤية العلماء انه يقول دي ضرورة ان انا افرض عشان الم ان قالوا له ضرورة تفرض بقدرها يلمها له وخلاص وانتهينا الشاهد ايه ان محاسن الشريعة وده مش مش وقت سردها لا تنظروا الى الشريعة الى انها ستقطع الايدي والارجل انظروا الى الشريعة انها ستؤمن لكم حياة حرة كريمة حياة حرة كريمة وسعادة دنيا وآخرة انظر إلى تحكيم الشريعة من هذا المنظور تخيل انت بقى لو ما تنهبتش البلاد دي الفلوس اللي جايه لك من هنا ومن هنا من اقول لك منين ولا منين ما انا مش عايز ادخل في السكه بتاعتكم دي هذه السكه لها اهلها اللي هي فلوس قناه السويس وفلوس البترول وفلوس الغاز وفلوس ايه تاني يقولوا اه الفلوس اللي داخله دي كلها ستلاقيها انت في جيبك انت بقى لو مت... آه الاراضي وكل ده بتاعك انت وملكك انت هو ده تحكيم الشريعه يعمل كده لان الشرع العدل المطلق ده الشرع الشرع فلذلك نقول ان الخائفين زي اهل مكه كده كانوا خايفين يؤمنوا بالنبي احسن لا ده احنا مش هنلاقي ناكل ربنا يقول لهم الله ده انتوا ده انا بوكلكم وانتوا ظلمه فلما تؤمنوا بيه مش هوكلكم سبحان الله العظيم ومن هنا اشتبك سادة مكة في حرب مع الإسلام دفاعا عن كيانهم المادي ووضعهم الاقتصادي إلى جانب ما هنالك من عوامل أخرى وهذه الحروب بين الإسلام وغيره معروفة النتائج الحرب دايما بين العدل والظلم نتيجتها معروفة العدل ينتصر في النهاية قد يكون للظالم دولة يعني دولة يعني جولة مرة لكن لابد أن يكون الحق ظاهرا لازم سينتصر الحق في النهاية أما الأمر في يثرب فكان على النقيض دي وضع مكه تعالوا بقى لوضع يثرب في الوقت ده سنة 11 من البعثة سنة 11 من البعثة يثرب كانت على النقيض الشحناء قد تأصلت بين أهلها بين قبيلتين الأوس والخزرج الحروب استنزفت دماءهم وقطعت شملهم وشغلتهم بعضهم ببعض وكان بينهم اليهود لعنهم الله هم الذين يوقدون نيران الحروب كانوا يسلطوا الأوس على الخزرج والخزرج على الأوس ويدوا دول سلاح ويدوا دول سلاح ولما يجي الأوس يقولوا ما عندناش فلوس يقولوا لهم خدوا بالدين ما يجراش حاجة وبعد كده يقول له اديني حتة الأرض دي مقابل الفلوس اللي عليك اديني الحصن ده مقابل الفلوس اللي عليك اديني العبد ده مقابل الفلوس وهكذا يمولونهم ثم يقتلونهم ويدعونهم يقتل بعضهم بعضا ودي خطتهم طول حياتهم حتى أوصلتهم الحروب الدائمة إلى درك أسف له العقلاء منهم وتمنوا الإنقاذ كان الأوس والخزرج وهم في الأصل قبيلة واحدة انشقت نصفين يعانون آثار هذا الخصام العنيف ويورثونه أبناءهم حتى يشبوا وهم في مهادهم أعداء والذي وضع جرثومة هذا الشقاق هم اليهود أكبر جرثومة في التاريخ حرم مشرك مكة الخير منذ جحدوا الرسالة وقعدوا بكل صراط يوعدون ويصدون عن سبيل الله من آمن ويبغونها عوجا ولكن لئن كانت دعايتهم الكاذبة نجحت في منع قبائل كثيرة من دخول الإسلام فإن الحق لابد أن يعلو وأن يسوب إليه المضللون والمخدوعون على شرط أن يظل أهله أهل الحق أوفياء له حراصا عليه صابرين محتسبين جملة قلناها من زمان أن أقصى نقطة استضعاف هي أول نقطة تمكين شرط أن تكون الفئة المستضعفة في أعلى نقطة إخلاص جالكم كلامي؟ كان الظلم قد بلغ مداه والمسلمون يئنون هل من سبيل أما لهذا الليل من آخر المسلمون يضجرون متى نصر الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا مش مننا سبحان الله العظيم وهكذا أبى الله إلا أن يرزق عبده المؤمن من حيث لم يحتسب رزق بقى فاللهم متعنا برزقك وأسعدنا برزقك وأدم علينا نعمتك وفضلك إخوتي بدأت أفواج من الخير تفتح جرابا من نور طاقة تخرج المسلمين بالإسلام إلى مكان آخر كيف كان ذلك؟ هذا ما يأتيكم في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر إخوتي أنا أحبكم في الله عملتم الواجب بتاع الأسبوع اللي فات ولا نسيتم ها انت صمت الاثنين والخميس انت قريتي جزء قرآن كل يوم انت بقى قال لي استخبي ده ايوه بان لي كده اظهر ايوه انت بتتلفت على مين انا قصدي انت ما تبصش جنبيك بص لي انت قمت الليل 11 ركعه كل ليله قبل ما تنام ولا بتتكلفت وتنام وانت مش دريان وضيعت الوتر الاسبوع ده يا مسكين اخواتي اتقوا الله واعملوا الواجب صيام الاثنين والخميس 11 ركعه قبل ما تنام جزء قران كل يوم انا بقول 11 ركعه ولو بقول هو الله احد ال11 بس 11 جزء قران كل يوم الذكر الخمس حاجات اللي قلنا عليهم الاستغفار قول استغفر الله العظيم الصلاة على النبي قول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين التهليل قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله الكلمتان الحبيبتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لو جيت الأسبوع الجاي ولقيتك ما عملتش الواجب يبقى ساعتها هدخل في الدرس وبقى ونكمل السيرة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته